السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي وتاج راسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع أجمل برنامج أنا عشته في حياتي يعني مش بقول أحسن برنامج على الفضائيات لكن أجمل برنامج أنا عشته بنفسي ليلة النبي حقيقة والله العظيم يا جماعة أنا ما تتخيلوش أنا بنتظر الثلاث بفارغ الصبر ان احنا لقاء مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعدين يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في اثناء حتى كلمات الانشوده اللي بتتقال في اول الحلقه بتاهلني وبت بت يعني بتخلي روحي كده ترتقي ان انا اقول احنا دلوقتي داخلين بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي قبل ما نبدا كالعاده كما تعودنا عايز اقول من النهارده ومن الليله دي اكتب شهاده ميلاد جديده عايز البرنامج ده يغير حياتنا واحنا قلنا البرنامج ما هوش للاسره وبس وانما هو منهج حياه لينا عايزين نعيش عايزين نسعد عايزين نفرح بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نسعد بصحبته في الدنيا وصحبته في الآخرة وصحبته على الحوض الأنور صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف النهاردة عايزين كل واحد يجهز هدية انت رايح للنبي رايح لحبيبك صلى الله عليه وسلم عايزك تقدم أغلى هدية قلت لك أكتر من مرة النبي مش هيفرح بأي هدية من هدايانا الدنيوية إنما هيفرح بهدايتك هيفرح باتباعك لسنته هيفرح بعودتك إلى هذا الدين العظيم هيفرح لما تكرم أسرتك لما تكرم وطنك لما تكرم واحد فقير لما تكرم يتيم لما تعود وتسجد لله سبحانه وتعالى وتقرب من ربك حبيبك جل وعلا جهز هديتك واحنا على بعض مع بعض على تواصل طول الاسبوع عايز الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله طول الاسبوع هديتك الى النبي وجدت طبعا الحقيقه رسائل الاسبوع ده كانت في غايه الجمال ما شاء الله هتسمعوا النهارده بشريات عظيمه جدا عايزين نتواصل مع بعض طول الاسبوع ان شاء الله من خلال رسائلكم ان شاء الله ونعرف مع بعض ازاي نقدم هديه للنبي صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي عايزك قبل ما البرنامج يبدا عايزك تحضر ورقه وقلم خليك معايا عشان في آخر الدرس إن شاء الله في واجب عايزين نعمله كلنا عشان نتواصل عايزين نتواصى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لو ما كناش نتواصى بالحق يبقى ما فيش خير فينا احنا محتاجين ناخد بايدين بعض للجنة محتاجين نبدأ مع بعض خطوة للجنة ربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الجنة قولوا أمين تعالوا نبدأ درس لنادي تعالوا ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة لقاء سبيشال لقاء خاص جدا فعشان كده النهارده محدش هيخش النبي الا بتاشيره لازم تاخد التاشيره عشان تخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما تخافش والله التاشيره النهارده سهله جدا ويسيره جدا وهاخدها معاكم ان شاء الله ايه التاشيره تصلي على النبي 10 مرات تاخد التاشيره تيجي نصلي مع بعض على النبي 10 مرات رد ورايا وقول معايا بقلبك قبل لسانك اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله ألف مبروك ألف مليون مبروك إن شاء الله معاك تأشيرة تخش بيت النبي خد بالك وانت داخل بيت النبي عايزك تستشعر حس كل مرة معايا المعنى ده احنا داخلين بيت النبي هدوء عينينا في الأرض حياء شديد جدا من النبي سيدنا عمرو بن العاص وهو في لحظات الموت كان بيوصف اللحظات ديت فبيقول ان هو مر في حياته على ثلاث مراحل كان من ضمنها اخر مرحله بيقول ما كنتش اقدر ابص في وش النبي فلو فلو طلبتم مني او لو سالتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت لاني لم اكن احد له الطرفه تعظيما له صلى الله عليه واله وسلم اخويا حبيبي انت داخل بيت النبي شايف مين اللي قاعد كده في بعيد مكان بعيد مين اللي قاعد في اخر الغرفه حبيبك شفت النور شفت الجمال شفت البهاء شفت ما شاء الله شفت العظمة حبيبك صلى الله عليه وسلم ويا ترى مين اللي قاعد جنبه عن يمينه أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ومين اللي قاعد عن يساره أمنا سودة بنت زمعة الحديث ده مين اللي رواه النسائي بإسناد حسن إيه اللي حصل دي قصتنا النهاردة اللي حصل إن النبي كان في يوم من الأيام كان في زيارة لأمنا عائشة فهو قاعد معاها دخلت سودة بنت زمعة زوجته برضه أم المؤمنين فلما دخلت فراحت قاعدة عن يسار النبي فأمنا عائشة كانت عاملة أكل آه، طبخة معينة اسمها حريرة أو خزيرة على اختلاف القراءات فأمنا عائشة يعني بصت لأمنا سودة فقالت لها كلي قالت لها مش عايزة أكل قالت لها لا تأكلين أو لألطخن بها وجهك طبعا بتهزر معاها يعني وإلا أمنا عائشة كانت بتعتبر أمنا سودة كانت بتعتبر نفسها أمها يعني كانت بتعتبر ان ام سوده ام العائشه رضي الله عنها وارضاها وهي كانت حنينه جدا عليها وبتحبها جدا يعني فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان امنا سوده قالت لها مش هاكل فقام منها عائشه قامت ماسكه مكوره حته كده من الاكل كده وراحت ضرباها في وشها طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قعد يضحك ما زعلش بقى النبي لا ما زعلش ان هم بيهزروا فقعد يضحك فكان قاعد النبي بين امنا عائشه على يمينه وبين امنا سوده على يساره وحاطط رجله على رجل دي وحاطط رجله الثانيه على رجل دي فلما لقى عائشه ضربت سوده راح شايل رجله من على سوده وبص لها كده عايز يقول لها ايه خدي حقك طبعا امنا سوده ما صدقت بقى طبعا امنا سوده ما شاء الله كان جسمها كبير جدا فطبعا التكويره بتاعتها غير تكويره امنا عائشه راحت مكوره بقى ايه نص الحله مثلا واخد بالك وراحت ضربها في وش عائشه والنبي يضحك ايه ده هو النبي كان بيضحك اه تصدق النبي كان بيبتسم و- ويضحك ويمزح وكده اه يعني يعني الضحك مش حرام لا مش حرام اصل خد بالك كلمه في سرك يعني في ناس في ناس فاكره ان السنان عوره إنه- يعني انه حرام انه يضحك فاسنانه تظهر وبعدين في ناس وعايز اقول بقى بجد وبكلم كل الازواج اللي قاعدين في بيوتهم دلوقتي في ازواج وفي زوجات يعني في المقابل بس هي اكتر في الازواج يعني بيبقى قاعد في البيت ضارب ال 111 مكشر عارف 111 اللي هي الكشكشه اللي بتبقى في الجبهه دي ضارب ال 111 ومكشر ليه يا اخويا وحبيبي ما سمعتش حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم هو بيقول تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه يا امال ده اذا كان في في وش الغريب صدقه امال في وش زوجتك زوجتك حبيبتك اللي النبي دي وصيه النبي يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم وصانا قال الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء وقال صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه واله وسلم يبقى اذا بدل ما انت قاعد ومكشر ومضايق نفسك وزعلان على الاقل لو انت زعلان اشركها معاك قول لها والله انا متضايق عشان كذا عندي ظروف كذا متضايق عشان كذا هتواسيك وهتحاول بقدر الامكان انها تطيب خاطرك وتهون عليك لكن لو انت قاعد متضايق مالك يا فلان ما حدش يدعو بيه انا زهقان انا متضايق انا تعبان انت كده بتجلب ال- ال- عياذا بالله النكد في البيت والمعامله السيئه ديت بكل اسف هتكره زوجتك فيك وتكره فيك اولادك ابتسم لا تحزن عشان كانت حلقه النهارده كان اسمها ايه لا تحزن وابتسم للحياه الحياه مش مستاهله هقول لك كلمه حلوه قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان واحد مستلف قال كلمه حلوه قوي كانت من اجمل ما قرات في عمري قال ايه قال بيني هم بيسالوه بيقولوا له انت على طول ما شاء الله فرحان ومبسوط وما بكونش متضايق خالص ليه قال لهم بيني وبين الملوك يوم واحد ازعل ليه الفرق اللي بيني وبين الملوك هو يوم واحد أما الأمس امبارح فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته امبارح حد خلاص هم كلوا كباب وكلوا مش عارف ايه وانا كلت فول واخد بالك تعرف الفول عندنا في مصر فرض عين المهم يعني فايه صلى على حبيبك فهو كلوا كباب وانا كلت فول اليوم عدى خلاص والطعم راح واخد بالك هو امبارح كان سعيد وبتفسح وانا كنت تعبان ومريض بس اليوم عدى خلاص واما الغد فهو في علم الله إذا فما بقي إلا اليوم فإن أحسنت فيما بيني وبين ربي كنت أفضل من الملوك مش زي الملوك كمان خدت بالك يبقى لا داعي لأن تحزن هتحزن ليه الحزن هيرجع لك اللي فات هيضمن لك اللي جاي بالعكس ابتسم وارضى بقضاء الله وكن مبتسما على طول الخط تعالوا نشوف الموضوع من أوله بس بعد برضه ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم في ناس يا جماعة فاكرين ان ديننا دين جامد وشباب كتيره فاكرين انه لما يلتزم هيبقى صعب جدا ولازم يكون مكشر ولازم يكون ضارب ال 111 وبعضهم بيقول لا ده ال 111 ده تسيب ده لازم 1111 يعني يكون مكشر ومقفله خالص يعني واخد بالك اخويا وحبيبي انا بقسم لك بالله سبحانه وتعالى ان انت لو فهمت دينك صح هتلاقي نفسك مبتسم وفرحان وسعيد ومتمتع بدينك عارف يعني ايه متمتع بدينك يعني انت عايش في متعه في ظل هذا الدين الدين مش هيبقى طوق زي ما الناس فاكره يعني معنى كده بقى ان انا لو تدينت ان انا هتخلى بقى عن كل شهواتي وهتخلى عن كل اسباب السعاده في حياتي بالعكس ده انت هتسعد سعاده ما بعدها سعاده بس التزم اعرف سنه النبي ده اسعد رجل في العالم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رغم انه لم تتوفر له الرفاهيات اللي احنا عايشين فيها ما كانش عنده الفلوس اللي عند ناس كتير النهارده ما كانش عنده اسباب السعاده الماديه اللي موجوده عند كتير رغم ذلك كان اسعد انسان في العالم لان قلبه كان موصولا بالله جل وعلا وقد قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله اكبر حياه ما بعدها سعاده او سعاده ما بعدها سعاده وفي الاخره بقى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون بكل اسف يا جماعه الصنف اللي كان فاكر ان الدين ده دين كبت ودين عقد ودين بيبعدنا عن اسباب السعاده بكل اسف لما التزم بكل اسف كان سبب في صد الناس عن دين الله احنا عشان كده بنقول لا صحح الصوره بقى والغي الصفحه السوداء اللي كانت قبل كده وافتح صفحه بيضاء النهارده ديننا هو اسباب السعاده ديننا هو سبب السعاده اللي احنا فيها اتباعنا لحبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم هو ده من اسباب السعاده مش بيقول لك من جاور السعيد يسعد لو جاورت النبي هتبقى أسعد إنسان في العالم ليه؟ لأن هو أسعد إنسان في العالم صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بنقول في البداية إحنا صحيح أمة مشغولة أمة جادة إحنا ما عندناش هزار ولا لعب معاك قال جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل لكن في نفس الوقت لا مانع إن يبقى بين الحين والحين في دعابة بسيطة في مسحة جميلة في بسمة رقيقة بين الحين والحين عشان الحياة ما تبقاش يعني مكلكعة وصعبة قال جل في علاه وأنه هو أضحك وأبكى إيه ده؟ الآية دي كأننا أول مرة بنسمعها أيوة فعلا كأنك أول مرة بتسمعها قال جل في علاه وأنه هو أضحك وأبكى ما أبكاش بس أخوي وحبيبي أضحك وأبكى اضحك وابتسم ولكن بشروط هنقولها في آخر الحلقة إن شاء الله قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لو تعلمون ما أعلم ها شوف لفظ الحديث لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش تعالوا نشوف أول الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولم يقل لم لم تضحكوا أبدا أو ما ضحكتم أبدا لكن واخد بالك يبقى إذا لم ينفي النبي الضحك لكن قال إيه لضحكتم قليلا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما جاء حنظلة وجاءه أبو بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة فقال أبو بكر وما ذاك إيه اللي خليك تقول كده قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي يعني كأننا شايفينها قدام عينينا بالظبط فإذا ما خرجنا من عند رسول الله يا بختيهم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد فتعجب أبو بكر وقال أو أنك لا تجد ذلك قال أجل قال وأنا والله فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يقضوا ليلة ببيت النبي برضه فذهب إلى الحبيب المصطفى فقال له حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله فقال وما ذاك وهو بيبتسم صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيدي لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي الحالة الإيمانية ديت لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح وساعة بينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح أو بالغفل عن طاعة الله وليها معنى تاني إن ساعة فيها شيء من المباحات تستعين بالمباحات ديت على طاعة رب الأرض والسماوات هاخد زوجتي أفسحها ونمشي مع بعض ونفتكر أيام بداية الزواج ونقعد نضحك مع بعض ونهزر تمام عشان نرجع هنصلي أنا وهي قيام ليل يبقى المباح اللي أنا بعمله ده طاعة لله هاخد زوجتي واولادي ونتفسح ونروح مكان كده ما فيهوش معاصي وننبسط ونقضي اسبوع عشان لما نرجع هنبتدي ناخد كورس مكثف في حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يبقى الفسحة دي طاعة لله سبحانه وتعالى وفي بضع أحدكم صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قال بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر أخوي وحبيبي خليك معايا اوعى تزوغ دقيقة وراجعين لك مرة تانية في فاصل قصير ونرجع لكم تاني إن شاء الله مع ليلى في بيت النبي جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
ونستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم لم نوف لك إياه ونستغفرك للنعم التي أنعمت بها علينا فتقوينا بها
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت
من بلاد الحرمين من المملكه العربيه السعوديه ننقل لكم ابرز الاحداث والمناسبات آخر الإنجازات والتطورات وأهم الفعاليات والنشاطات لتكونوا معنا في قلب الحدث من بلاد الحرمين في هذه الأوقات على قناة إقرأ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي أنت الآن جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم شفت الموقف الجميل اللي دار بين أمنا عائشة وبين أمنا سودة والنبي يبتسم ويضحك آه في دعابة ببيت النبي آه في فرحة ببيت النبي أيوة في بسمة ببيت النبي حياتنا مش مش عقد يا جماعة حياتنا جميلة وديننا جميل مفيش أجمل منه بس لو عشناه صح عارف اخويا وحبيبي لو عشت حياة جامدة من غير بسمة من غير فرحة من غير سعادة مش هتقدر تأدي في الجوانب التانية أبدا هتبقى تعيس جدا وتعبان جدا في شغلك في حياتك في إبداعك في في صلتك بالناس في معاملاتك مع كل الناس اللي حواليك هتلاقي نفسك مقصر غصب عنك لأن أنت مش سعيد أنت مش مبسوط أنا عايزك تسعد في ظل منهج الله اسمع لقول المولى عز وجل قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون إلا حصل من سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها إيه اللي عرفني أن سيدنا سليمان كان مبسوط تبسم ضاحكا والعلماء بيقولوا إيه علماءنا الكبار بيقولوا السياق من المقيدات الكلمة نفسها يا جماعة ممكن تتحط في جملة وتدي معنى وممكن تتحط في جملة تانية وتدي معنى تاني ايه الدليل على كده هنا سيدنا سيدنا سليمان ايه فتبسم ضاحكا طيب في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك والحديث في الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك واثنين من الصحابة عن غزوة تبوك فلما عاد النبي إلى المدينة ودخل عليه كعب بن مالك قال فلما رآني رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم تبسم تبسم المغضب آه هنا تبسم ضاحكا وهنا تبسم تبسم المغضب يبقى هنا سليمان عليه السلام بيتبسم هو فرحان وهنا النبي كان بيتبسم وهو زعلان يبقى السياق من المقيدات ندي مثال تاني عشان المسألة توضح تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر في الزواج الثيب تستأمر يعني إيه؟ يعني نسمع أمرها بالزواج يعني لما نقولها عايزة تتجوزي فلان راضية بيه آه لازم تقول إنما البكر تستأذن قالوا يا رسول الله البكر تستحي لما يجي لها عريس أبوه يقول لها موافقة يا فلانة فتبص كده وتتكسف وتقول له يو يا بابا بقى ما تكسفنيش قدوم حتى وشها في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صمتها إذنها إيه؟ ما دام ما اتكلمتش يبقى اذنها ايه صمتها لان هي لو مش موافقه تقول لا لا لا, لا مش موافقه الله يبارك فيك انا مش ع... جزاك الله خيرا مش عايز اتجوز فاهم ازاي انما لو موافقه ممكن تحط وشها في الارض وما تتكلمش ولا كلمه فقال النبي اذنها صمتها طيب ادي مثال النبي لما شاع خبر ان هو طلق ازواجه وده كان خبر كانت اشاعه غير صحيحه يعني فلما اراد عمر بن الخطاب ان يطمئن على حال النبي وجده جالسا وحده وعلى بيته يعني بواب واحد واقف في بيحرس النبي عليه السلام فقال عمر لهذا الرجل استأذن لي على رسول الله استأذنه ان انا اخش عنده فذهب وعاد وقال يا, يا امير او يا عمر قال استأذنت على رسول الله فصمت لم يتكلم طب هنا صمت النبي كان موافقة ما هنا علامة الايه الموافقة في الزواج البكر اذنها ايه اذنها صمتها لكن هنا لما النبي صمت علامة ايه علامة رفض يبقى هنا صمت وهنا صمت لكن السياق من المقيدات واضح المعنى ده فالشاهد في الموضوع فتبسم ضاحكا من قولها ان ايه ان انت لو تبسمت انت لست اورع من سيدنا سليمان عليه السلام ورغم ذلك فتبسم ضاحكا يبقى الانبياء كانوا بيبتسموا الانبياء كانوا بيمزحوا كانوا بيضحكوا لكن في طاعه الله مفيش كذب مفيش آه استهزاء من حد او سخريه من حد وانما كلها طاعة لله وقرب إلى الله سبحانه وتعالى جانب الترويح والبسمة والطرفة والدعابة الجميلة المحترمة مطلوبة في حياة المسلم وبخاصة يا جماعة الخير في مجال الدعوة قال جل وعلا كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون افرح افرح بإسلامك افرح بإيمانك افرح بطاعتك لله افرح باتباعك لرسول الله افرح بانك رب ان ربنا اختارك عشان تقعد الان قدامي وتسمع كلام يذكرك بالله لان غيرك قاعد قدام 400 قناه فضائيه كلها تدعو الى الخنا والفجور وانت قاعد تسمع كلام الرب العظيم الغفور سبحانه وتعالى واذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك والله الذي لا اله غيره انا بشكركم من كل قلبي ان انتوا قاعدين تسمعوني ليه لان كان ممكن تحول بالريموت وتسمع اي اغاني او مسلسلات لكن رغم ذلك قاعد ومستحمل وصابر وقاعد بتسمع معايا درس دين بشكرك من كل قلبي وفي نفس الوقت بقول لك ابشر هو ده مقامك عند ربنا غيرك مقامه قاعد دلوقتي بيتفرج على كليب عريان وانت مقامك عند ربنا ان انت قاعد تسمع كلام ربنا وكلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك طب ممكن واحد من اللي واخدين الدين يعني مقفلين الدنيا خالص يقول لك لا بس خد بالك بقى الآية دي بتتعارض مع آية تانية أن المولى عز وجل قال إن الله لا يحب الفرحين أقول لك صح لكن خد بالك بقى افهم سياق الآية إن الله لا يحب الفرحين أي ربنا لا يحب من يفرح فرحا مطغيا يخرجه عن حدود الشرع زي مين؟ زي قارون قارون اللي كان بيخرج وهو متبطر في بطر وأشر وكبر وعياذا بالله واستعلاء على الناس واخد بالك عشان كده ربنا لا يحب الفرحين اللي بالمنظر ده إنما لو إنسان هيفرح بطاعة ربنا افرح لو ربنا وفقك لصلاة فجر افرح افرح لو ربنا وفقك للحجاب افرح لو ربنا وفقك لزوجة طيبة افرح لو ربنا رزقك بحفظ القرآن افرح افرح واسعد إنما افرح لو ربنا رزقني بسيارة استعلي بيها على الناس لا انما افرح لو ربنا اداني سياره استعملها في طاعه ربنا واضح الفرق بين الاثنين وده ربنا رزقه سياره وده ربنا رزقه سياره يبقى ان الله لا يحب الفرحين اللي هو فرح استعلاء عياذا بالله طب ما تيجي بقى نخش في الجد بقى ونشوف بعض المواقف الحلوه كده في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو بيمزح وبيفرح وبيداعب ازواجه صلى الله عليه وسلم عشان حياتنا تبقى صح يا جماعه مش ربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عايزين نفرح فعلا بحياتنا بإيماننا بديننا ونحط النبي أسوة قدوة نموذج نمشي وراه عشان نخش الجنة ولقد أبى الله واحفظ الكلمة دي ولقد أبى الله أن يجعل أي طريق للجنة إلا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو أنت داخل الجنة برضه مش هتخش إلا ورا النبي وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول من يحرك أو من يحرك أبواب الجنة حلق أبواب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيقول خازن الجنة لك أمرت وفي رواية بك أمرت لا أفتح الجنة أبدا لأحد من قبلك يا رسول الله فيدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين ومحدش يزعل ربنا بيعوض الفقراء الغلابة اللي انكسرت قلوبهم من الفقر والحرمان يقوم ربنا يكرمه ويدخله الجنة قبل الغني ب 500 عام بنصف يوم خد بالك والغني برضه هيخش ويتمتع وخد بالك من حتة مهمة قوي هل شرط ان الفقير لما يخش الجنة قبل الغني هل معنى ذلك انه يبقى في الجنة في درجة اعلى من الغني لا هو ممكن يخش قبل الغني لكن ممكن الغني يخش بإنفاقه في سبيل الله وبالخير اللي عمله ده كله يخش الجنة متأخر شوية لكن يلاقي نفسه في درجات أعلى بكثير وكثير من الفقير الذي لم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فربنا بيعوض ده بالدخول بدري وبيعوض التاني بال- برفعة الدرجة في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قولوا آمين اللهم آمين تعالوا نشوف بعض المواقف في حياة النبي اللي كان فيها شيء من المزح الجميلة موقف جميل أوي أوي حديث رواه البخاري ومسلم واحنا اتفقنا على الأمانة العلمية أني لا أذكر لكم حديثا إلا صحيحا أو حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام انتوا عارفين ان بيوت النبي عليه السلام كلها كانت بتفتح على المسجد فالنبي عليه السلام في يوم من الايام سمع اصوات في المسجد فتح الباب فلقى الاحباش بتوع الحبشه عمالين بيلعبوا بالحراب وهم كان عندهم مهاره شديده جدا في اللعب بالحراب عمالين بيلعبوا بالحراب وي- ويتدربوا على القتال و فاستهوى الموضوع امنا عائشه هو كان عند امنا عائشه في اليوم ده فحب تتفرج عمل ايه النبي راح واقف على الباب عشان ما حدش يشوف امنا عائشه وراح رافع ايديه كده وهي حطت وشها هنا عشان تتفرج على الاحباش من وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عمال يقول لها اشبعت يا عائشه تقول له لا يا رسول الله وهي شبعت هي حتى بتقول بتقول ولقد شبعت غير اني اريد ان اعرف مدى حب النبي لي عايز اعرف غلاوتي عنده خد بالك اخويا وحبيبي خليك ذكي احيانا زوجتك تطلب منك حاجه هي مش عايزاها بس عايزه تعرف هي غاليه عندك ولا لا تقول لك حبيبي لو سمحت وانت جاي آه تجيب لي مثلا آه، حاجه معينه حاجه معينه دي مش موجوده دلوقتي عايزه آه رمان او خوخ او مش وهو مش موسم رمان ولا خوخ وهتدور وهتتعب بس هتلاقي خد بالك ليه عشان تعرف هي غاليه عندك ولا لا جيب لها وحسسها ان هي غاليه عندك اصل دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك فالنبي عليه السلام واقف ويؤمن عائشه يقول لها اشبعت يا عائشه تقول له لا يا رسول الله اشبعت يا عائشه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما في الاخر خالص قالت له شبعت يا رسول الله فراح داخل وقافل الباب صلى الله عليه وسلم طبعا لو واحد بقى من الجماعه المقفلين اللي هم يعني واخدين الدنيا كلها مقفلينها خالص واخد بالك لو لقى مراته بتتفرج على حاجه زي كده في ساعتها على طول حبيب قلبي يروح مديها بالبوكس ويوقعها على الارض ويجيب لمسه اكتاف المهم فاحنا بنقول ادي حياه النبي ادي المثال ادي الاسوه ادي القدوه صلى الله عليه وسلم كان بيفرجها على هذه الاشياء عشان تفرح ويدخل الفرحه والبسمه على امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها نشوف مثال تاني نشوف مثال تاني حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام خارج مع الصحابه مع الجيش فكان يق- يقرع بين النساء يعمل قرعة بين النساء ويشوف هياخد مين فيهم فخد عائشة طلعت القرعة على أمنا عائشة فخدها معاه فهي معاه قال النبي للجيش تقدموا وكون اللي بيقول لهم تقدموا يعني معناه ايه معناه امشوا قدامي ومحدش يبص ورا لان انا عايز اتكلم مع زوجتي ودي زوجة النبي ام ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها فقال تقدموا فتقدم الجيش وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللي مسؤول عن هداية البشر اللي مسؤول عن الدعوة اللي مسؤول عن الجهاد اللي مسؤول عن وعن وعن واللي مسؤول عن تسع أزواج في وقت واحد بيمزح مع زوجته تخيل انت لو واحد متجوز اتنين بس ماشي في الشارع عمال بيضرب كف على كف وبيكلم نفسه فواحد بيقول له انت بتسبح قال له لا يا حبيبي ده انا بحسبن واخد بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فده النبي عليه السلام كان متجوز بقى تسعه ومسؤول عن ارضاء كل زوجه عاطفيا وجسديا وماديا واجتماعيا كل حاجه وفي نفس الوقت مسؤول عن امه كامله امه كامله مسؤول عن هدايه الانس والجن وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مسؤول عن زياده ايمان هؤلاء المؤمنين وعن ايمان هؤلاء الكافرين اللي لسه ما اسلموش مسؤول عن الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك بيقول لعائشه تسابقيني قالت له سابقك النبي هيعمل سباق مع امنا عائشه اه مفيش مشكله خالص يعني يا عم هو النبي كان يعني فاضي انه يعمل كده حتى لو ما كانش فاضي حاسس النبي ان دي امانه في عنقه لازم يسعدها ولازم يبسطها رضي الله عنه وارضاها وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تسابقيني يا عائشه قالت له اسابقك فكانت ساعتها لسه نحيفه رفيعه فسبقت النبي فسبقته فالنبي ما نسيش بقى لا لازم اخد حقي بعدها بحوالي ست سبع شهور كانت امنا عائشه تخنت وحملت اللحم شويه كده فبرضه كان طالع مع الجيش وعمل قرعه بين النساء فطلعت برضه ايه عائشه رضي الله عنها وارضاها فخرجت معاه فقال النبي للجيش تقدموا اطلعوا قدام شويه فتقدموا فراح برضه غامز أمنا عائشة قال لها تسابقيني قالت له سبقك قالت فسابقني النبي فسبقني ليه لان هي كانت بقى تخنت شويه فبقت ثقيله في المشي يعني مش قادره تجري قوي فالنبي طبعا كان ما شاء الله كان بيجري ما شاء الله فسبقها النبي فقال هذه بتلك واحد واحد تمام كده اه شوف ده النبي تقول لي يا شيخ محمود ده انت بتتكلم عن الخيالات يا عم ده الاوضه الشقه عندنا 40 متر هسابقها فين ده انا لو سبقتها خطوتين الاقي نفسي في الشارع يعني فاهم ازاي مش لازم في الشقه سابقها حتى من الصالة للأوضة كده وأي حاجة آه وانتوا خارجين في فوسة حلوة كده مثلا وفي مكان فاضي ما يبقاش قدام الناس بقى يقولوا ال... يعني يقولوا الشيخ دماغه ضربت ولا بتاع لا يعني ما يبقاش قدام الناس في مكان فاضي كده خد زوجتك وأولادك ويلا حبيبي نعمل سباق مش عيب والله مش عيب ولا حرام اخويا وحبيبي حس معايا بالمعنى ده زوجتك اما كنتش انت تدخل عليها البسمة والفرحة والسعادة مين يسعدها هي ليها مين أصلا في الدنيا غيرك ده النبي قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن إيه عوان عندكم يعني يعني أسيرات عندكم خد بالك أخويا وحبيبي دي أسير عندك تحسن إليها الله يبارك في عمرك والنبي وصاك عليها فعشان كده عشان كده بقول لك ان انت لازم تاخد بالك من الحته ديت فرح زوجتك ابسطها حاول تسعدها باي طريقه تعال نشوف مثال ثالث كده في عجاله سريعه كده قبل ما نطلع للفاصل وارجو ما تنسوش اس ام اس ان شاء الله يجيني خلال الحلقه ان شاء الله ويجيني برده خلال الاسبوع عايزين نعرف مين اللي هيقدم هديه للنبي وعايزين نعرف تفاعلكم معانا عايزين تسمعوا عن ايه وعايزين نتكلم عن اي قضيه واي مشكله في بيوت المسلمين ونتناولها في حلقه من حلقات ليله في بيت النبي طيب تعال نشوف المثال الاخير او المثال من الامثله في عند الترمذي باسناد حسن امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أدخل الجنة؟ أنا بقى يعني آمنت بك يا رسول الله وآمنت بالله عز وجل وشهدت أن لا إله, أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدخل الجنة؟ فقال إنه لا يدخل الجنة عجوز فطبعا المرأة أول ما سمعت كده يا خبر أبيض يعني أنا بعد إيماني وصلاتي وعبادتي وكل دوت واتباعك يا رسول الله مش هخش الجنة عشان أنا كبيرة في السن فذهبت المرأة ولت وهي تبكي فناداها النبي وقال تعالي إنك لا تدخلينها وأنت عجوز أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا الله أكبر عايز يقول لها أنت مش هتخش الجنة وأنت عجوز بالمنظر ده ده أنت لما تخش الجنة هترجعي شباب وزي القمر عمرك هيبقى 33 سنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام تعالوا نكمل بعض المشاهد الجميلة المبهجة المفرحة في بيت النبي ولكن بعد الفاصل الأخير دوت إن شاء الله هنرجع لكم اوعى تزوغ مني خليك معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت
كلمات تعالت عبر منابر الحق أمة الإسلام كيف يمكن للرجال أن يضحوا كيف يمكن لهم أن يجاهدوا صدحت بها حناجر كريمة كيف يمكن لهم أن يبذلوا أبت إلا أن تكون كلمة الله هي العليا كيف يمكن لهم أن يدعوا إلى الله ويعلموا دين الله الخطب المنبرية مع شيخ الدكتور عادل الكلباني إمام المسجد الحرام جديد وحصريا في الأوقات التالية على قناة يقرأ
الدفا
ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا في أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وألف مبروك على كل واحد خد تأشيرة وصلى على النبي 10 مرات واللي لسه قاعد قدامنا دلوقتي ما حضرش الحلقه من اولها قلنا اللي عايز يخش ويبقى معانا في هذه الليله في بيت النبي هيصلي على النبي 10 مرات وكلنا صلينا على النبي 10 مرات واللي لسه حاضر دلوقتي يا ريت يصلي على النبي 10 مرات صلى الله عليه وسلم تعال نشوف برضو موقف تاني من المواقف الجميله جدا وما ننساش برضو الاس ام اس عشان نتفاعل معاكم ونعرف الهدايا التي ستقدم الى النبي هتقول لي واحنا لحد امتى هنتكلم عن هديه النبي انا عن نفسي هفضل اطلب منكم هديه النبي لحد ما القى النبي على الحوض ويبقى هديتي انا للنبي ان خليت كل مسلم يقدم هديه للنبي صلى الله عليه واله وسلم اخويا وحبيبي تعال نشوف الموقف الجميل ده ايضا عند الترمذي باسناد حسن ان كان في واحد من الصحابه اسمه زاهر زاهر كان ايمانه كالجبال ولكن كان دميم الخلقه ففي يوم من الايام جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى السوق فوجد زاهر كان بيتاجر كان بيتاجر في الأقمشة فقال زاهر من يشتري هذا الثوب من يشتري هذا الثوب فجاله النبي من ورا وقدام الناس وفي السوق وعلى مرأى ومسمع من الناس وراح مغميه من ورا وحضنه وقال ومن يشتري هذا العبد ومن يشتري هذا العبد فهو فزع فلسه هينفعل فحس بجمال الايد الجميله اللي مغمياه خد بالك اصل ايد النبي كانت معروفه لان سيدنا انس قال كما عند مسلم ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي ولا شممت مسكه ولا عنبره اطيب من ريح النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما زاهر حس بالايد الجميله دي فعرف ان هو النبي فراح متدور والنبي بيقول من يشتري هذا العبد فبص للنبي وقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله أنا اللي زي ما يجيبش فلوس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لغير أنك غير أنك عند الله لست بكاسد وفي رواية بل أنت غال عند الله جل وعلا شفت قد ايه المسحة والطرفة حد ممكن يتخيل ان وزير من الوزراء او رئيس وزراء او حاكم من الحكام ممكن يجي الواحد من عامة الشعب وفي وسط السوق ويغنيه ويضحك معاه ويهزر معاه النبي سيد المتواضعين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يمزح معاه تعال نشوف الموقف الأخير دوت واحد راجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله فقال النبي وما ذاك قال أتيت امرأتي في نهار رمضان جامع زوجته في نهار رمضان طبعا اللي زي ده عليه صيام 60 يوم متتابعين خد بالك طب ما فيش ما فيش امكانيه لانه مريض مثلا يبقى هيطعم 60 مسكين فقال له الرسول عليه السلام عليك صيام شهرين متتابعين 60 يوم مثلا فقال يا رسول الله والله ما أجد بي من صحة ولا عافية على الصيام غير وفوق ده كله كمان أني لا صبر لي على امرأتي هو إيه اللي خلاني وقعت عليها في نهار رمضان إن أنا لا صبر لي عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا قال والله لا أجد حتى ما أطعم به أهل بيتي فشويتين النبي واقف فجاءه عذق من تمر زي كده يعني ايه حاجه كده باقه من التمر كده كبيره واخد بالك فراح النبي منادي اين هذا الرجل قال انا يا رسول الله قال خذه وتصدق به طب انت طالما معكش لا تاكل ولا تصوم ولا قادر تصوم خذ وتصدق بالتمر ده فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم على أفقر مني فوالله ما بين لابتيها أفقر مني يعني بيقول له ما بين يعني المدينة من بابها لبابها أو من هنا لهنا والله ما في حد أفقر مني أبدا فقال النبي وهو يبتسم خذها وأطعمها أهلك يعني خذها وكلها أنت وزوجتك بقى فذهب الرجل وهو يكبر ويبتسم والنبي يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم كان يا جماعة الصحابة طبعا تأثروا جدا تأثروا جدا بأن شافوا النبي بيضحك بيمزح صلى الله عليه وسلم وبيعمل حاجات جميلة جدا ويدخل السعادة على كل من حوله صلى الله عليه وسلم سئل أحد التابعين عن الصحابة هل كانوا يضحكون ويمزحون قال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي يا الله لدرجة أن بعض الصحابة أحيانا كانوا يبقوا قاعدين مع بعض بياكلوا بطيخ كما ورد في الرواية كانوا كانوا يتبادحون بالبطيخ كانوا يرموا على بعض البطيخ ويهزروا مع بعض الصحابة الصحابة اللي احنا لما نسمع كلمة صحابي نعرف ان ايمان كالجبال بل ارسى من الجبال واعظم من الجبال ورغم ذلك كانوا بيمزحوا مع بعض ويضحكوا مع بعض رضي الله عنهم وارضاهم تسمع لكلام بعض الصحابة اسمع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن العبوس لا بأس ان احنا يبقى فيه مفاكهة يبقى فيه ضحك يبقى فيه مسحة جميلة كده نخرج بها عن حد العبوس اسمع لقول عمر بن الخطاب قال إنه لا يعجبني أن يكون الرجل بين أهله أو في أهله كالطفل الصغير يضحك معاهم ويهزر معاهم ويدخل عليهم البسمة والفرحة فإذا أرادوه رجلا وجدوه رجلا اسمع للإمام الشعبي قيل له يا أبا عمر كان الإمام الشعبي إمام علم كما ورد في رواية عن زيد عن المكحول أنه قال أعلم التابعين الشعبي الإمام الشعبي, الشعبي اللي هو أبو عمر الكنية بتاعته تلاميذه بيقولوا له يا أبا عمر أتمسح معنا قال بلى لو لم يكن هذا متنا من الغم متنا من الغم لدرجة واحد تلميذه بيهزر معه بيضحك معه بيقول له بيقول له يا إمام هو زوجة إبليس كان اسمها إيه قال له والله ما حضرتش الفرح بتاعها يعني إيه فكان يمزح وكان يضحك والأئمة الكبار والمشايخ الكبار يعني حضرنا مشايخ كبير من مشايخنا وأساتذتنا كنا نضحك معاهم منهم شيخ قاعد تلميذه قدامه فالشيخ بيكلمه باللغة العربية بيقول له يا بني هل أكلت أو هل تناولت الغداء قال بلى يا شيخي قال ماذا أكلت قال أكلت قلقاسا قال سبحان الله ولو سألت عن قلبي وكم قاسة فقل قاسة وقل قاسة وقل قاسة واخد بالك يعني ايه المصحة حاضرة ما بينهم ما شاء الله واحد من التابعين ما شاء الله في يوم من الأيام ابتلي ودخل السجن عذبوه لحد ما اتبهدل وجسمه تعب فالراجل مدير السجن يعني قال له اطلع على الزنزانة بتاعتك فقال له مش قادر فقال له طيب يعني يعني ايه مش قادر قال له من شدة العذاب مانيش قادر فراح منادي على واحد من العسكر اللي موجودين في السجن قال له احمل الشيخ واذهب واذهب به الى الى السجن الزنزانه بتاعته يعني قال له حاضر فالمهم قام واخده وشايله فوق كتافه فالشيخ من كتر ما هو متغاظ من العذاب اللي عذبوه له راح باصص العسكري اللي تحتيه وقال ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون واخد حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أخوي وحبيبي هنعرف آداب المزاح ولكن بعد ما يعني إن شاء الله نعيش مع الهدايا التي قدمها إخواننا وأحبابنا وأخواتنا للنبي صلى الله عليه وسلم الأخت هدين من طنطا قالت أنا لبست النقاب وهقرأ القرآن كل بقرأ القرآن كل يوم وصلاة النوافل الأخت أمل من القاهرة قالت كفلت عشر أطفال يتامى بفضل الله سبحانه وتعالى ما احنا عايزين دين ودنيا عايزين خدمة للدين وخدمة للد... وخدمة للبلد وخدمة للناس اللي حوالينا الأستاذ أحمد الضوي والأستاذ حسام الدين محمد صلوا على النبي ألف مرة كل يوم واستغفروا ألف مرة الأخت حكيمة أبو زيت ودي كانت أجمل حاجة جاتني الأسبوع دوت الأخت حكيمة أبو زيت من المغرب قالت زي ما أنت قلت في الدرس اللي فات أنا مهر الإسلام وافقت على واحد هيتقدم ليا بعد ما يشهر إسلامه وإعلان إسلامه هو المهر بتاعي بفضل الله سبحانه وتعالى الأخت سمر من البحيرة هي في الثانويه العامة قالت لي هذاكر عشان أكون دكتورة كبيرة إن شاء الله أنفع المسلمين أيمن أبو ضيف قال هصلي الفجر بقيت أصلي الفجر وأوقظ أهلي كل يوم ماجد من العراق قال مسحت كل الفحش اللي موجود على الموبايل عندي وبدأت أصلي صلاة الخمس أم سندس قالت بعوض الصيام عن أمي المتوفاة صيام الفريضة طبعا وحفظ القرآن وهذا البرنامج أعادني مرة أخرى إلى البرامج الدينية مع أني كنت مقطعها بقالي فترة أم محمد من السودان وأسماء مصطفى اسماعيل وأبو سيف الكل بدأ في حفظ القرآن والصلوات الخمس أم حبيبة قالت بدأت في صلاة الخمس وابنتي عمرها سنتين بتصلي معايا طب ناخد تليفون ونكمل الهدايا الأخت خديجة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اخت خديجه السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا اتفضلي يا اخت خديجه ازي حضرتك يا اهلا بيك ربنا يبارك لك يا رب ربنا يعزك ويسترك آه عندي حضرتك أس... آه سؤالين كده معلش بسرعه اتفضلي اتفضلي هو حفظ القران فرض ولا لا ربنا يبارك فيك ده والسؤال اول الثاني سؤال يعني نعم.
فرض على كل المسلمين ولا لا ده اول سؤال نعم اتفضلي تاني سؤال آم، آه، حضرتك آه، الدعاء عايز اعرف ايه الشروط اللي تخلي الدعاء باذن الله باذن الله مستجاب انا بدعي ربنا الحمد لله تقريبا يوميا ما شاء الله عايزه حاجه تحسس انا بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع وكل حاجه حاضر أنا عينيا عايزة- حاضر يا اخت خديجه طبعا بالنسبه للقران نعم آه، ال- القرآن طبعا ربنا يبارك فيكي يعني آه، م- مش عايزين نقول فرض ان انا احفظه لكن فرض ان انا اقراه خدت بالك المسألة عاملة ازاي مش فرض ان انا احفظه لكن فرض ان انا اقراه لابد ان انا اقرا القرآن اما مسألة الحفظ في ناس ما عندهاش قدرة على الحفظ فلو جعله الله فرضا على كل انسان هو يحفظ القرآن لكان اغلب الناس اثمين واقعين فيه في كبيره فعشان كده هو مش فرض حفظه لكن فرض قراءته اما بالنسبه للدعاء ده عايز درس لوحده ان شاء الله عشان نقول شروط قبول الدعاء او غير ذلك طيب آه الاخت ام عبد الله قالت ها رب الايتام وفي ب- يعني هي تقريبا ارمله قالت برب الايتام وفيهم معوق ولاء من الامارات وهدى من مصر قالت هعامل زوج وزوجي احسن معامله الاخت هدى م- ايضا من مصر قالت هطلع تسعه السنه دي يحجوا على حسابي ما شاء الله الاخ كمال احمد قال هجوز خمس شباب على حسابي لانشاء اسره مسلمه شفت التفكير الحلو كل دي هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم الاخت شيماء من الموصل ترجمه قالت هقدم ترجمه سهله لكل من يريد الدخول في الاسلام الاستاذ عادل محمد قال هقدم خمس شقق هديه لخمس اسر فقيره هديه للنبي صلى الله عليه وسلم ابو انس قال هقدم سبع مشاريع لسبعه من الشباب المعوقين ما شاء الله آه، في ناظر مدرسه ما ذكرش اسمه الحقيقه طيب آه، ناخد التليفون ونخش على الناظر السلام عليكم ام ساره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ عليكم محمود.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله أهلا بحضرتك آه، شيخ محمود أنا آه، ت- تزوجت آه، رجل أكبر مني ب 15 سنة ربنا يكرمك وعنده القلب وعنده سرطان نعم ربنا يشفيك يا رب.
وتزوجته لوجه الله ربنا يكرمك إن يا رب.
أنا أدخل الجنة بهذه الزوج- الزيجة الله يبارك لك يا رب و- والحمد لله أحسنت التباعد جدا جدا جدا واستحملت كل طباعه الغير محتملة سبحان الله وفي موقف من المواقف يعني عمل حاجات بتضايقني قوي فخيرت قلت له يا اما يعني ت- يعني تكف عن عن علاقه معينه مع شخص ما او مع شخص ما يا اما تطلقني نعم فقام طلقني سبحان الله الحمد لله على كل حال جه بعد انت مقدور على شهرين الخير اللي قدمته له ربنا يكرمك والله يا اختنا الفاضله جه بعد شهرين يردني نعم فبرضه لوجه الله انا كنت رحت عملت عمره ودعيت له كتير جدا ان ربنا يهديه ويغفر له لان انا كنت عافيت عنه وغفرت له لوجه الله برضه ربنا يكرمك يا رب فجه يردني بعد شهرين نعم فبرضه لوجه الله انا وافقت علشان اقدر اكمل رسالتي قدام ربنا اللي وقف معاه في مرضه وفي وحدته ما شاء الله آه راح هو قال لي لا احنا ما نتجوزش على طول احنا نتخطب مده ست شهور الاول خطب فانا رفضت نعم وانهيت آه، يعني انهيت بقى الموضوع ده وانا حاسه كده ان انا آه، يعني قدام ربنا مش مقصره لا ان شاء الله ما تش فهل مقصرة.
انا عليا كده اي تقصير أبداً، لان كده أبداً، أبداً يعني ربنا.
ابتديت احس بقى ان في تفكير مش لا، لا، مظبوط لا، شويه لا.
ومفيش حد ابدا هو عموماً- يقول يرجع لمراته لا، بعد شهرين طبعاً.
ويقول لها نتخطب ست شهور تاني ربنا يحفظك انا عموما عايز اقول لك حاجه يعني انت مش مقصره ان شاء الله وبعدين على فكره هي اي مسلم آه، على فكره آه، اوعى تظن ان الانسان لما يحس ان هو مقصر ان هو بيبقى يعني ان إن ده ده إن ده غلط بالعكس اي انسان حتى الصحابي كان يفعل الخير ويظن انه مقصر خدي بالك من المساله دي طب آه، نكمل ديت ونكمل بقى ده بالمزاح في الدقائق اللي فاضله دي ان شاء الله معانا ناظر المدرسه الحقيقه لم يذكر اسمه قال هخلي كل الطالبات يلبسوا الحجاب هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستاذ احمد كامل قال اطعام يومي في المسجد لفقراء الحي كلهم صاحب مصنع برضو ما ذكرش اسمه قال هخلي كل العمال يصلوا ان شاء الله وهعمل مصلى في المصنع طيب تعالوا نشوف الواجب قبل ما نخش على الاداب المزاح الواجب بالله عليكم الاسبوع ده عايزين واجب مكثف شويه بس واجب مهم قوي احنا بناخد بايدين بعض الى الجنه الواجب هنقسمه لثلاث حاجات او اربع حاجات اول حاجه اوعى تنسى صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي جاي ويوم الجمعه اظن هيبدا الثلاث ايام البيض على ما اذكر تقريبا 13 14 15 يبقى لو كان جمعه 13 والسبت 14 والحد 15 يبقى نصوم من الخميس للاثنين ان شاء الله وربنا يتقبل وربنا يتقبل يا رب العالمين الحاجه الثانيه غير الص... غير غير الصيام ان شاء الله هنصلي على النبي كل يوم ألف مره دي عايزينها بقى معانا ورد ثابت ان شاء الله وهنعمل ايه وهنتصدق صنائع المعروف تقي مصارع سوء ولو صدقة واحدة خلال الأسبوع دوت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك داووا مرضاكم بالصدقة لو عندك مريض طلع صدقة بدية شفاء هذا المريض وإن شاء الله هيشفى بفضل الله سبحانه وتعالى آخر حاجة في ال في ال في الواجب بتاعنا وأنا قلت لك إيه إيه يعني عايز ورقة وقلم عشان تكتب معايا الواجب قلنا أول حاجة إن شاء الله إن إحنا هنصوم من الخميس للاثنين ان شاء الله ولو مش قادر صوم الخميس والاثنين حتى مش مشكله وتاني حاجه قلنا هنتصدق وتالت حاجه قلنا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مره كل يوم رابع حاجه ودي اخر حاجه يا ريت نلزم هذا الذكر طول الاسبوع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لأن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذكر الثاني سبحان الله العظيم وبحمده ليه؟ لأن النبي قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة الله بالله عليك اوعى تنسى هقول لك الذكر مره ثانيه عشان ما تنساوش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والذكر الثاني سبحان الله العظيم وبحمده تعالوا نشوف اداب المزاح في الكام دقيقه اللي فاضلين كده بسرعه كده قبل ما الوقت يجري اداب المزاح يعني طب انا عايز امزح ايه الاداب اول حاجه رقم واحد عدم الاكثار يعني ايه عدم الاكثار احنا في حلقه زي ديت مزحنا كم مره ثلاث اربع مرات مش اكثار بتكلم بقالي ساعه كامله ما ضحكتش مثلا 10 مرات ولا 20 مره ده اسمه اكثار لو انا ضحكت 20 30 مره انما خمس ست مرات في وسط الحلقه ايه المشكله ده ليس اكثار قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح لا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب إيه ده؟ الحاجه الثانيه الا يكون فيه كذب فاضل لنا قد ايه يا أستاذ شريف الوقت خلص اه انا اسف والله انا مش واخد بالي طيب الحقيقه الوقت خلص سامحونا لكن عموما في عجاله سريعه عدم اكثار من الضحك الا يكون في كذب الا يكون في تجريح لاحد الا يكون القصد من الترويح ان يكون القصد من الضحك الترويح على النفس وايناس الناس اخويا وحبيبي كلمه اخيره اقولها بسمتك بفضل الله نصرة للأمة ونصرة لهذا الدين هتتألف قلوب الناس وتدخل السعادة على الناس وعلى نفسك جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته